بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين البلوغ هو الوصول الى الغايه وبلغ اشده يعني وصل الى غايته في النضج والاستواء وكلمه بلغ اخذ منها البلوغ فكان مهمه الانسان في عماره الارض تبدا من متى حين يبلغ أشده ليه قال لك لأن فيه فرق بين عمر التربية والإعداد وعمر الإنتاج والاستمداد يبقى العمر الأول ده إيه التربية حين يبلغ الإنسان أشده يقال ده أدركه البلوغ كأن هي ده الإيه بداية الله ولذلك لا يكلف الله خلقه إلا بعد أن يبلغوا هذا الأشد ليه؟ قال لك لأن الإيمان تعاقد تعاقد يدخل الإنسان فيه نفسه مع ربه التعاقد الشرط بتاعه عند المتعاقدين ساعة ما يشترطوا شرط أنت تعاقدت وآمنت أنا آمنت بك يا رب ده العقد منك خلاص ربنا قال انت امنت وانا اكلفك اكلفك بس اؤخر التكليف الحقيقي لك حتى تنضج وتبلغ اشدك ليه قال لك لان العقد على حال يطرا عليه مناف يبقى فاسد العقد لما ياخد عليه العقد بقى وهو صغير لسه وبعدين تجي له بقى الغريزه اللي عماله تلعب جسمه اللي بنسميها دور المراهقه والبتاع يبقى اذا نقول له ده انت خدت مني العهد وانا على غمايه ما كنتش عارف الحكايه اللي في اللي هتجي لي دي يعني. يقول له لا هنستنى لما ايه تجي لك وينضج العقل والتركيب بتاعك يبقى سليم ودي علامتها انك تقدر على انجاب مثلك يعني في عمر تستطيع فيه ان ايه وقلنا ان ده خذ من نضج الثمره نضج الثمره انت تبقى ناضجه ويانعه اذا ربت البذره تربيه تصلحها انها ان اخذت منها وغرزت في الارض تبقى تجيب شجره يبقى ضمننا بقاء النوع بقاء النوع الثمره ان ما كانتش البذره صالحه انها ان زرعت تجيب شجره تبقى لسه ما نضجتش ما ما ربنا ما يحلهاش في بقنا ولا تحلو ويبقى لها لذه الا اذا ايه واضرب مثلا في البطيخه تشتري بطيخه تمسك بطيخه كده وتعملها تلاقي لبها ابيض طعمها واحد نص ابيض ونص اسود برضه لسه تمسكها كده وتلاقيها ايه, إيه؟ لب بقى كله اسود يبقى ده ايه خد اللب يا صالح لانه يبقى اسمها نضجت واذا نضجت الثمره اللي مخلوقه لك تتغذى ببعضها وتحفظ النوع بالايه؟ بالبعض الاخر تقول لك انا نضجت ان ان لم تقطفني اسقط لك على الارض تروح وقع عليك على الايه يعني بتقول انا خلاص ايه, إيه؟ استفيد مني كل اللحم بتاعي ده اللي حواليا ولا الى اخره وبعدين خد الثمره ايه استبق بقى النوع يبقى الثمره هيبقى فيها ايه؟ استبقاء حياتك كفرد هتاكل اللي. واستبقاء نوعك كبذره نضج يبقى هو ده النضج كذلك الايه الانسان ولما بلغ اشده اشده ده بقى لما يجي زي اللي زي يوسف ومتربي ببيت نعمه ومأكلين مسواه ومش عارف ايه وحاجه وشوف بقى بلوغ الاشد بقى يبقى ان إيه لم تحرص هذا الاشد ده حكمه وعلم يبقى فيه رعونه يبقى فيه ايه؟ يبقى الحكمه والعلم لازم عشان تيجي تعمل ايه؟ تحرص بلوغ الاشد ده ولذلك هيجي المسألة بقى بعد دي على طول وراودته ولما بلغ أشده آتيناه حكما وما هو الحكم الحكم هو الفيصل بين قضيتين متعاندتين متعارضتين حق باطل ده الاسم الايه يبقى ما دام ادينا له الحكم يبقى يقدر ايه ايه يفصل يقول ده يصح وده ايه ما يصحش ده حق وده ايه وده باطل طب اتيناه هذا الحكم ويقدر ايه وعلم ينقله للايه للغير وهيبقى منه تاويل الرؤيا والمش عارف الايه ولا الله اذا فيه اشد وفيه حكم وفيه ايه وفيه علم كل ده نتيجه ايه قال لك وكذلك نجزي المحسنين يبقى كل انسان يحسن الاقامه لما هو فيه يعطيه الله ثمره هذه الاشياء يبقى قيمه كل امرئ ما ايه ما يحسنه تيجي لاي واحد كده ولا يتأبى على قدر الله ان خلقه فقيرا يكدح يعمل اي عمل بس يكون محسن فيه ومتقن ومخلص ويعمله يوم ربنا يقول له انت قبلت قدري واحسنت في العمل بتاعي خد ايه خد جزات ولذلك لما تجيب عظماء الدنيا كلهم تلاقيهم ايه من هذا النوع وكذلك نجزي المحسنين مش بس عند يوسف بس ساعة ربنا ما يقول حكم من الأحكام وبعد ذلك يعمم فيه يبقى الحكم مش خصوصية الخصوصية هنا في, في, في إنه قالها بس يبقى المناسبة أنه قالها في ده وبعدين يقول وإياك ومش عاملها خصوصية له كل محسن نديله إيه نديله حكم ونديله إيه ونديله علم وكذلك نجزي المحسنين كلمة الأشد بقى دي أوحت لنا بقى بإنه بقى إيه اه بقى فتوة بقى بقى فتوة ابتدأت بقى متاعبه في القصر كان الأول امرأة العزيز بتنظر إلى إيه؟ إلى جماله ما ما فيش قربة تانية أكتر من كده ما فيش ما عندوش حاجة هننظر ليه؟ لكن لما بلغ بقى أشده بقى ابتدأ الخيال يسرح في إيه؟ في أكثر من الإدراك أكثر من الإدراك إيه؟ يجي النزوع احنا قلنا ان كل عمليه شعوريه يتعرض لها الانسان ذو العقل ادراك فوجدان فنزوع هي عملت عمليه الايه النزوع طب وعملت عمليه النزوع لايه بقى هتراوده ليه ام قال لانها وجدت في نفسها اعجابا به طيب يا سيدي وجدت اعجاب بها ليه به ليه لانها شايفه جماله شيء اه اذا النزوع نشا عن الوجدان والوجدان نشأ عن ايه؟ عن الادراك يبقى لو كانت محجوبة عن مثل هذا أو كده كان ما حصلش كده ولا لا دي تديني علة أن الله أمر إننا نغض البصر عن المثيرات الإيه؟ الجنسية ليه؟ قال لك لأنك إن, إن لم تغض أدركت وإن أدركت وجدت وإن وجدت إيه؟ يا نزعت يا تنزع تعمل إيه؟ هتتجوز مش قادر أتجوز إن عفيت تكبت وتعمل لك مظاهرة في نفسك وان ما عفتش اتعربت في اعراض الناس فعملناها من الايه من الاول ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نتيجه الاشد بقى ايه نظرت اليه نظره اخرى ما كانتش بتهيج فيها المسائل التانية لسه ايه لسه لسه صغير اذا قول الله في ابداء الزينه تديها للاب وللابن وللمش عارف ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني ما مش عارف ايه الحكايه ما يعرفش على غالبه او او, أو التابعين غير يقول الايه الراجل المكحكح العجوز اللي ما عادش له قربه في النساء ولا بتاع ما فيش مانع ان المراه تبع الزنا بتاعتها امامه وراودته التي هو في بيتها الله راوده ساعه ما تسمع فاعل او تفاعل افهم ان فيه منازعه قاتل غير قتل قتل فلان فلان خلاص عمل عمليه وازهق روحه خلاص انما قاتل فلان فلان يبقى كانت فيه أيه. عمليه فيه. اسمه تفاعل اسمه ايه تفاعل شارك شارك فلان فلانا شارك محمد علي الله طب ما هو محمد شارك علي وعلي مش شارك محمد يعني كأن العبارة محلولة لإيه شارك محمد علي وعلي شارك محمد يبقى كل منهم فاعل مرة ومفعول مرة إيه ومفعول مرة إيه أخرى طب راودة راودة يعني المراودة مطالبة برفق ولين في خداع يستر ما تريده ممن تريده فإذا كانت الحكاية تبقى سهل ليك تبقى المراودة تنتهي إلى شيء إذا التاني تأبى وفهمك وعرف أنت هتقول إيه يبقى هو يتأبى وأنت تراود يبقى المفاعلة جت من الإيه؟ زي مقاتلة بقى زي إيه؟ يبقى راودته يعني إيه؟ طالبته بلين ورفق في أسلوب يخدعه ليخرجه عما هو فيه إلى ما تطلبه هذه المراودة وراودته التي ازاي بقى يعني قال لك طبعا كان الاول بيخدمها وخلاص المنظر بتاعه عاجبها وكويس ومش عارف ايه خلاص انما هي عايزه حق شيء تاني ما دام ابتدى الشيء تاني يبقى لازم يكون فيه ايه مسلك اخر هيجيب لها افرض هيجيب لها فنجان قهوه يجيب لها الفنجان القهوه يقدمه تقول له انت واقف ليه كده اتحلق يعني تبقاش تقف كده مش عارف الله ابتدأنا بقى ايه طب ما كان من زمان ما قلناش لا اقعد ولا تعالى ومش عارف ايه انت ليه النهارده عامل في نفسك مش عارف ايه انت ما. الله وتقعد ت- يروح يغيب بقى انت قاعد لوحدك ما تيجي تقعد هنا الله هيدي بقى الايه دي الن- النز اللي بيقولوا عليه بقى وراودته وعلشان يمكن لك امر الوراده يقول لك التي هو في بيتها مش بتراود واحد من البلكونه وهو في الشباك لا مش بتراود واحد وهو ماشي على وهو على في نصية الشارع ولا راكب عربيه وهي راكبه عربيه ده في بيتي يعني المساله ايه؟ خلاص يبقى في تمكن ولا مش تمكن؟ وهي التي تراود سيدة القصر هي اللي بتراود شوف بقى المسألة ايه؟ تبقى المسألة مجموعة عليه من عدة ايه؟ من عدة جهات متربي في وسطهم وهي اللي بتتلطف وياه وهي اللي عماله تترق وهي اللي عماله تحتال وهي اللي عماله الله مسألة دخلت في الايه؟ في موضوع آخر وراودته التي هو ايه؟ في بيتها وراودته عن نفسه خلاص يبقى تفهم الكلام شوف أدب التناول بقى راودته عن نفسه يبقى أنت فهمت إيه؟ فهمت المسألة كلها من أولها آخرها بس بأسلوب إيه؟ ما فيش أدب مكشوف بقى ما فيش مش عارف إيه لا ما فيش وراودته التي هو في بيتها عن إيه؟ عن نفسها وغلقت الأبواب يا الحدث فيه مبالغة والأبواب فيها تكرار غ- غ- أغلق الباب ولا غلق الباب مش زي غلق الباب الحدث نفسه يعني الحدث نفسه فيه مبالغه ازاي قال لك لان مثلا احنا عندنا كما نعرف يصح تعمل الباب بال- البتاع دي اسمها ايه مزلك كده وبعدين تفتحه وتمسك الم- وبعدين تاكد وتمسك الايه المفتاح اهي دي نقل من غلق الى ايه ابتدأ نغلق وبعدين لا نجيب ترباس تاني الله يبقى ده غلقه يبقى الحدث يبالغ فيه اما لقوه الحدث واما لتكرار الحدث لقوه الحدث او لتكرار الايه احنا قلنا زمان لما تيجي تقول فلان اكل كلنا بياكل يبقى وصف بالاكل ولا لا انما لما تقول فلان اكال يبقى معناها ايه بالغت في الحدث منه او فلان اكول يبقى لا بقى بلغت في الحدث منه يعني الحدث منه في الفعل الحدث نفسه ايه قوي طب قوته جايه من ايه قال لك اما من المبالغه في ذات الحدث بانه صنعه على شكل عظيم وواسع وقوي واما من تكرار الحدث نفسه في واحد تقعد تكتفي انت برغيفه وهو ياكل له اربع ترغيف يبقى ده بالغ في ايه نفسه في الحدث نفسه انما بياكل زيك ثلاث طقات وفي واحد برضه ياكل رغيف زيك انما الصبح يفطر والساعه 11 بده ياكل والساعه 2 بده ياكل واربعه وخمسه يبقى كرر الايه؟ يبقى اذا المبالغه اما في قوه الحدث واما في تكرار الحدث. هنا وغلقت تفيد ان الحدث قوي. وكلمه ابواب يبقى تكرار ايه؟ باب وباب وباب ايه طب وحكايه يبقى دليل على انها ابواب اما قال لك هم الناس العظماء كده الناس العظماء يعملوا كده يعملوا من المسألة ما تدخلش أنت على طول كده باب وتدخل في باب وباب تدخل في باب وباب تدخل في باب وباب تدخل في باب والحكايه اظن بتاع آه، معاويه والرجل اللي امتنع ان يبايعه في المدينه قال هاتوه لي اللي مش قادر يقول ده يبايعني باماره المؤمنين ده هاتوه فجابوه بقى طبعا جايه بقى زي ال- بها قسوه وبها عنف لحد ما راح هناك كان ايه وبعدين راح على القصر اللي- فلقى بقى عساكر شغل ال- نظام الرومان ولذلك لما سالوا عمر قال له احنا في اما هنا في رحله الرومان على فكفكه وعلى قبها ما عملناش كده ياكلوني قال له حيلته قريب كويس برضه فدخل لقى هيصه وزمه ليطه وحراس ومش عارف ايه الراجل انخلع وبعدين فتحوا له الباب قال خلاص هندخل لقي تاني حراس ومش عارف وبعدين دخل اليمين لقى حراس ودخل كل ما يفتحوا باب يفتكر انه هيقابل ال- ال- ال- الخليفه ما يلاقيش الخليفه لحد يمكن كذا باب وبعدين لقى الخليفة قاعد الذي ظن عليه أن يقول له أمير المؤمنين قال له السلام عليك يا رسول الله الذي يدل على أن عمل القبيح معروف قبحه حتى عند من يأتيه لان ايه غلقت طب وراودته ليه وقعدت تتلطف وتتكلم وتجيب من بعيد ومن قريب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وبعدين غلقت الابواب دليل على انها فاهمه تمام الفهم انها مقبله على قبيح يبقى القبيح نفسه اللي بيعمل القبيح عارف انه ايه بدليل انه بيعمل ايه انه بيعمل العمليه دي وغلقت الابواب قال لك ما غلقتش الابواب ما يمكن مثلا اي حد يجي يفتح باب واحد انما على ما يفتح باب ويفتح باب ويفتح باب وهم قاعدين عاملين ودانهم بقى كده إيه، يبقى يعني يحصل فيه ايه يحصل فيه تنبؤ طبعا ورا- مدام مراوده اخذت مده وبعدين المساله يظهر ما استجابش قوي ليه قالت له هيت لك يعني افهم هيت يعني انا تهيأت لك وانا اقول لك ومش عارف ايه خلاص بقى انتقلت من ايه؟ من احتيال وموافقه ومراوده الى ايه؟ و- الى الى وضوح قال معاذ الله قال معاذ الله المعاذ هو ما تستعيذ به وانت لا تستعيذ الا اذا خارت اسبابك امام الحدث تقوم تعوذ بمين لا بمن ينجدك يمكن تقول يابا يمكن تقول يا حراس يمكن تقول فكأن المسألة عزت عليه فلم يجد معاذا له إلا الله ما حدش يقدر يعمل العملية دي معاذ الله طب وليه معاذ الله قال لك لأنه هو اللي اداني الحكم واداني العلم وقال لي دي حرام ودي حلال فأنا بستنجد من له القدرة و- فكلفني وهو الله عنده القدرة أن يمنع عني هذا وكلمة معاذ الله عند المؤمن ساعة ما يقول لك أنا أستعيذ بالله يبقى لازم إيه؟ يحكي في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، عقد على آه، واحدة من ال- من المدينة وبعدين علم زوجاته أن البت يعني شا- فيها شيء من الجاذبية قالوا ده دي لو جت ما هو نساء بقى ها قال لك لا ده دي لو جت تبقى صعبة علينا قوي مش علينا مش على النبي هم لما يشوفوها مثلا يعني أجمل منهم ولا فيها شيء من ال- آه. فقالوا لها اسمعي النبي عنده كلمه بيحبها قوي قالت لهم ايه هي ما هي بقى, بقى زي ما تكون بدويه قالت لهم ساعه ما يدخل عليك كده وايه وايه اللي عليك قولي له بقى الكلمه اللي بيحبها قولي لهم اعوذ بالله اعوذ بالله منك قال بان فساعة ما دخل وجينا عيتها كده قال له اعوذ بالله منك فارتد رسول الله وقال استعذت بمعاذ مع السلامه يبقى اذا المؤمن ولذلك هناك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت تقي خلي الكلمة دي تهزك وأنا بطلب ربنا ينقذني ينقذني منك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي شوف كلمة معاذ الله ادت حاجتين اتنين لم يوافق ثم طلب الايه المعونة من الله قال معاذ الله إنه لما يجي يوجد حاجة يرجع إليها الضمير يبقى الأقرب مذكور إنه يعني مين إيه الله وأكرم مثواي وعمل فيا الجميل دي ونجاني من الجب ومن شر اخوتي وهيأ لي احسن مكان في مصر عشان انا اعيش فيه يبقى انا اكافئه بانني أعصي اجعل نعمته علي وسيله ل- لمعصيته ما ت- ما تجيش الحكايه دي انه ربي احسن مسواي او انه يعني قال لها افتكر انك انت ليك زوج اه اكن صع- الصعوبه بتاعتها برضو جايه انها مش بتراوده على حاجه وهي خاليه ما عندهاش لا ده انت ليك ايه والزوج له وياها ايه لانه هو قال اكرمي مثواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ايه ويبقى هنا اللي بيرجع الضمير هنا يصح وهنا يصح انه ربي ومأمزة اسلوب القران انه يجيب لك العباره إيه؟ وتتسع لكل مطافات الافهام انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون لان ما دام ربنا بيجازي على الاحسان فقال له هناك وكذلك نجزي يبقى الم- اللي يسيء يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يجي له بالضد يبقى ما يفلحش فالقضيتين المتقابلتين كذلك نجزي المحسنين وانه لا يفلح الايه؟ الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه دي الايه بقى اللي العلماء بقى ايه ولقد همت به الهم حديث النفس بالشيء وبعدين يا يفعل يا ما يفعلش فمن رحمة الله بخلقه أن من هم بسيئة حدث نفسه أن يفعلها ولم يفعلها ها، كتبت له حسنة ليه أم قال لك لأن ما دام ذهنه انشغل ووجد منه دافع يدفع ما في ذهنه يبقى ده إيه؟ غير اللي ما عندوش فكره خالص انما ده نفسه حدثته بالشيء وبعدين راح ايه كابت نفسه عنه يبقى قال نكتبها له ايه العباره هنا في القران جايه في امر المراوده كانت منها له والامتناع مراوده منها وامتناع منه يبقى مفاعله يبقى فيه اثنين عمالين بيط- بيصطرعوا في شيء فأحد الاثنين اللي هي امرأة العزيز قال الله في حقها ولقد همت به من ناحيتها الأمور الإيه؟ انتهت طب من ناحية الطرف الثاني وهم بها لو قال وهم بها يبقى فيه مساواة ده حدثته نفسه بالفعل وهي حدثتها نفسها بالفعل إنما هناك قال ولقد همت به وانتهى الأمر لكن هنا وهم بها لولا ان راى برهان ربه يبقى هات حل العباره كده ولقد همت به ولولا ان راى برهان ربه لهم بها كلمه لولا قلناها ز- زمان انها حرف امتناع لوجود لولا زيد عندك لاتيتك يبقى انا اتيتك ولا ما اتتكش ليه امتنع مجيئي لوجود يبقى امتنع لايه يبقى فيه اسم حرف امتناع لايه لوجود عال قوي لولا برهان ربه إيه؟ يعني ب- من ناحيتها هي ايه إيه؟ ولقد همت به وانتهى المساله بتاعتها انتهى وهو لا و- وهم بها لولا ان راى يبقى ولولا ان راى برهان ربه إيه؟ لهم بها على قضيه لولا يبقى ما همش يبقى ايه ما همش كيف غاب عن الذين يقولون ده الهم يوجد منه قضيه الشرط في الايجاد والامتناع لولا ان راى برهان ربه لهم قال له طب ما كان يقول ولقد همت به ولم يهم بها ها؟ ونخلص من الربكه دي مش كده ولا لا اما قال لك لا ما تديش اللقطه المطلوبه لانه هو همت به لان عندها نوازع العمل ويمكن هو عنين ولا اتخض عشان سيدته مش عارف هي اللي طلبت فراحت الرجوله بتاعته قائله ايه ايه ما عادش يبقى لما يقول وهمت به وما هم بها ما تديش ليه لجواز ان يكون المانع من الهم امر طبيعي او امر طارئ لمفاجاته بهذه المساله من سيده يبقى ما تديش ولكن الله يريد أن يقول إن يوسف اللي بلغ أشده وبلغ نهاية نضجه كامل الرجولة والفحولة فلولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم لولا أن برهان ربه يعوقه عن الهم لهم يبقى مش نقص فيه ولا نقص في تكوين ولا الموقف خد ولا صعب عليه إذا لو أن القرآن يريد عدم الهم على الإطلاق ومن غير شيء يقول ولقد همت به وما هم بها وتخلص الحكاية ولا ما تخلصش لكن وما هم بها نفي الحدث لا يستلزم العفة والعصمة لجواز أن يكون عدم الهم راجع إلى طب ومش يصح ان هو ما يهمش لانه ما, بي... ما يفكرش في الحكايه دي ده غلامها والخدام اللي عندها والتابع ما تجيش بال ما بنشوفش مثلا خادم يخدم في بيت وفيه بنات جميلات اللي هم بنات البيت وبعدين نظره لا يتجه لواحده منهم وانما يتجه للبت الخدامه اللي في البيت الثاني البت ال- الله الله الله. طب ده انت عندك جمال ما العواطف لها ارتقاءات ولذلك من لطف الله بالخلق انه يجيب المتساويات في الالتقاءات التفاعليه تلتفت دي تيجي عواطفه ما تجيش ناحيه البت بتاع المتربيه في النعمه اللي بيشوفها كل يوم وشايفها في زينتها وشايفها مش عارف ايه ولا على باله الحكايه دي انما ايه يطلب انه يطلع ايه يجيب حاجه من السوق عشان يقابل البت اسمها ايه مش عارف ايه والبت تكون بربريه تكون مش عارف اه كده هو كده ربنا عامل كده موزع المسائل بال- بنظام ومستويات وتكافؤات مش مساله مش مش لا يجوز انه يكون كده يجوز انه هو خد مثلا يهم بها ما يقدرش يملك على نفسه وبعد ذلك يطرده من البيت وهو عايش كويس ومبسوط وفي نعمه ومش يبقى اسباب كثيره ولا لا تمنع الايه لا فقال الله لا ولقد همت به ولولا برهان ربه لايه اذا برهان ربه سابق على الهم وليه البرهان الهم لا يسبق الواحد هم ولم يصنع نقول له البرهان تذكرته بعدين لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما طرأ الهم إلا على مليء بالله إنما هو ما هم هو هم وبعدين قال الله لكن ده ربنا قال كذا وكذا وكذا هو من الأول ما همش عشان عارف إيه آه إنه برهان ربه وتبقى المسألة انتهت ولا ما انتهتش وبعدين بقى يقعدوا بقى اللي يدخلوا فيها بقى وهم وجلس بين شعبتيها وعلى مش عارف ايه قال وايه وما ارتضعش الا لما ابوه ايه تمثل له ابوه وجي قال له عيب يا طب ده افسق الفساق لو ابوه بس شافه كده ي- يترمي على الارض ايش الحكايه بتاعتكم دي كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف يقول لك لا انا اريد ان اثبت فحوله عيسى- فحوله يوسف وانه هو ما ما عملش العمليه لانه ايه في مال والا فالهم موجود وقعد ينازع الهم وكتر خيرك يا سيدي انت بقى تعالى بقى وياي انت يعني بت- بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان نشوف كده اولا ابطال القصه امراه العزيز ادي واحد ويوسف والنسوة اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها قالت لهم تعالوا طب طب شوفوه وانتوا هتعملوا ايه خلاص وشاه والشاهد مش كده والعزيز نفسه خلاص وربنا والشيطان كل دول تضافروا على ان يوسف ما عملش ما حصلش منه حاجه اما هو فقال هي راودتني عن نفسي وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس والان حصحص الحق الله يبقى هو قال وهي ايه يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسي خد كلام الخصوم اللي والمحايدين هي قالت ايه انا راودته والان حصحص الحق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب يعني ما قلتش كلام آه، عليه برضه دل على انها بتحبه لم اخنه بالايه بالغيب ادي واحده طب والنسوه ما رضيش يخرج من السجن قال له ايه اساله ما بال النسوه اللاتي إيه؟ ان ربي بكيدهن عليم اولم يقل ساعتها والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن خد بالك شوف الشرط هنا الا تصرف عني كيدهن اصبو ما هي الصبوه حديث النفس بالشيء يبقى قال إن مش قال الا تصرف عني كيدهن افعل فيهم واعمل لا اصبو بس اصبو واعمل او ما اعملش ده موضوع تاني و و والذي قال له يوسف الا تصرف عني كيدهن اصبو قال فصرف عنه كيدهن يبقى صبا ولا ما صباش؟ يبقى ما صباش يبقى عندنا شهاده مين الان؟ شهاده امراه العزيز وشهاده مين؟ وعلشان تعرف شهاده النسوه طب ده المساله اللقطه بتاعت النسوه دي هي لما سمعت انهم بيتحدثوا وجابوا سيرتها بقى وقالوا امراه العزيز كذا وامراه وما صدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجه عشان يقعدوا يهيصوا هي عرفت الحكايه بعتت لهم وخلته يخرج ايه عليهم ساعه ما شافوه ايه ما هذا بشر ان هذا الا ايه ملك كريم ايه اللي حصل طب يقول الا الا تصرف عني اسبق اليهن هم عملوا ايه ما عمل قال لك لا انت ما انتش واخد بالك بقى من ساعه ما دخل والعيون اتجهت له وللعيون لغات وللانفعال لغات دي بسط له البصه اللي يفهم منها انه مش عارف ايه والثانيه بسط له البصه كل دي باللقطه الواحده امال هيقول والا تصرف عني كيدهن ايه شاف النظرات بتاعته ده نظرتهم النظرات بتاعتهم هتاكله يبقى كل دي حصل ايه وبعدين ايه قال له شوف النسوه مش هطلع من هنا الا اذا ايه شوف خط بالنسوه اللي ايه اللي حصل منهم كيت وكيت وكيت يبقى اذا حصل مقدمات تدل على انهم ينوون له ما ينوى من مين طب امال ايه هم عمالين بيتكلموا عن امراه العزيز بقى ولهجوها قالوا يمكن تطردوا نتلقفوا احنا امال ما هو شغل بقى ما هي شغل البيوتات اللي, اللي بايظه طب في بقى في ابوظ من انه بعد المساله والشاهد يشهد ومش عارف ايه يجي جزء زوج اللي يحب كل احد يشاركه في نعمته كان عنده اريحيه كل ما يكون عنده نعمه يشاركه فيها عنده سيارة كويسة يركبها صاحبه عنده بيت كويس يستعمله في أي حاجة عنده إلا المرأة هي دي اللي لا ما فيش فيها إيه بعد الحصة دي كده يقول لها إيه يوسف أعرض عن هذا يعني هذا ما تقولش الكلام ده خلاها بقى بيننا وبين بعض ولا تجيبش سيره واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين يعني بده يدمدم على الحكايه يبقى في لغتنا احنا ايه اللي بده يدمدم على حكايه زي دي يبقى ايه يعني يبقى زي ما احنا عارفين بقى الاسم بتاعه ولقد همت به وبقى دي واحده يبقى هي قالت النسوه قالت ما علمنا عليه من سوء مش قال ما روض اذ راودتن يوسف عن نفسه سالهم الملك قال له ما علمنا عليه ايه ما علمنا عليه من سوء طب وربنا قال ايه قال في حقه ايه قال فصرف عنه كيدهن يبقى خلاص انتهت المسألة من جهة طب والشيطان الشيطان نفسه وانتوا أكثر من من الشيطان الشيطان نفسه عمل ايه؟ أم قال هو صرف عنه ربنا صرف الكيد يبقى المسألة دخلت بين مين ومين؟ بين ربنا وبين الشيطان اللي يغوي طب وهو الشيطان بيدخل مع ربنا في معركة ولا بيدخل مع خلق الله في معركة؟ يدخل مع خلق الله في معركة إنما ما يدخلش مع مش ممكن ولذلك قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عباد اللي انت عايزه انا ما اقدرش اقرب ناحيته يبقى بيتحدى مين؟ بيتحدى الحق ولا بيتحدى الخلق؟ بيتحدى الخلق نعم ولقد همت به وهم بها الشاهد قال ايه؟ ان كان قميصه يبقى ضرب في صف في صف ولا مش في صف؟ بعد كل هذه الاشياء يجي واحد يقول لي لا ده هم وما همش ومش عارف ايه لولا أن رأى برهان ربه وبرهان ربه ما هو البرهان البرهان هو الحجة على الحكم ربنا مش بيقول ان احنا مش هنعذب حتى نبعث رسول لئلا يكون للناس على الله حجة يبقى البرهان انه ارسل رسول مؤيد بمعجزه وجاب معاه الايه؟ وجاب معاه الايه؟ المنهج. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب اذا كانت الفحشاء هي الزنا يبقى السوء ايه؟ طب عرفوا كده بقى السوء. الفحشاء هي العمليه. مش ربنا صرف عنه الفحشاء، صرف عنه ايه؟ السوء كمان. يبقى لازم ال- المرحله الاوليه اللي هي فكره الهم حتى يبقى اذا اه كذلك لنصرف عنه السوء والايه والفحشاء ناس معتدلين شويه آه قالوا انها حينما راودته المساله دخلت في ايه هيجي بقى واستبق الباب وخدف قميصه ومش المساله خرجت من مراوده الكلام الى ايه الى منازعه الجوارح فقال انها هي من سعار ما هي فيه عايزه ايه تقتله هو بده يدافع عن نفسه عايز يقتلها طب لما تقتلها يا سيدي هتجازى وي... فربنا ايه عمل ايه صرف السوء عنك ما خلاكش تقتلها عشان ما تقعدش عاوز دفاع عن النفس تبقى المساله دخلت في ايه يبقى ايه ال... ال... ولقد همت به لتقتله وهم بها ليقتلها تقول له ولولا برهان ربه لما هم بها ليقتلها يبقى المعنى يفسد ولا ما يفسدش يبقى المعنى يفسد ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك أي حصل حدث ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والفحشاء هي معلوم أنها العملية الإتيان يبقى لازم السوء تبقى هي الإيه المقدمة إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا الإيه دي برضه رد على الشيطان رد على إش- شهادة الشيطان لأن الشيطان قال إلا عبادك منهم الإيه؟ يبقى مش حاجة ناحيتهم يبقى ما دام هو من المخلصين والشيطان بإقراره قال إلا عبادك منهم يبقى ما جاش إيه؟ يبقى دي شهادة من مين كمان؟ فيه بقى مخلصين ومخلصين مخلص جاهد فكسب مخلص كسب فجاهد يعني ايه فيه اناس يصلون ب- بطاعه الله الى كرامه الله اطاعوا الله فاكرمهم ايه الله وفي ناس ربنا يس- ياخذهم كده يكرمهم الله فبالاكرام يطيعون الله من اول الامر كده يبقى فيه ايه قسمين فالناس المخلصين دول يبقى ايه والمخلصين يبقى بجهاد وكسب منهم وصلوا الى الماء والمخلص يبقى اخلصه الله واصطفاه لنفسه فنتج عن ذلك ايه؟ يبقى من الناس من يصل الى كرامه الله بطاعه الله ومن الناس من يصل إيه؟ بطاعه الله الى الى كرامه زي ما انت قاعد مثلا في البيت وطرق بابك طارق يطلب خير خلاص كده هو طرق الباب فانت خدته واكرمته ومرار تقف في الشارع كده اهو تخلي ايوه والله لا تيجي تشرب قهوه والله الله. تبقى انت اللي بتدعوه وتلح عليه وتجيبه يبقى في واحد بيطلب فتأذن له وفي واحد انت اللي بت ايه اللي بتطلبه المراودة من ال- اللين في الأخذ والرد بالكلام انتقل بقى إلى حركة واستبق الباب استبق الباب احنا قلنا استبق يعني كل واحد منهم عايز ايه يسبق للغايه استبق الباب هنا بيقول باب وهناك بيقول وغلقت الابواب تبقى ايه بدينا نوفق يعني استبق الايه الباب قال لك كلمة وألفيا سيدها لدى الباب يدل على أن ده الباب النهائي يعني قعدوا بقى يحفلوا ببعض في الباب الاول ما هي غلقت الابواب بقى باب اول وباب ثاني وباب ثالث ومش عارف ايه والفيا سيدها لدى الايه؟ لدى الباب يبقى الباب الايه؟ الاخير واستبق الباب يعني كل واحد منهم يريد ان يستبق الى الايه؟ الى الباب ليه؟ طب هي المراوده عايزه تستبق الى الباب تروح للباب ليه؟ تعمل ايه؟ عشان تسد عليه منفذ الخروج مثلا وهو يستبق الباب عشان يهرب يبقى فيه ايه؟ استباق هنا بقى هتيجي القضيه بتاعت الشاهد كيف استنبط واستبق الباب وقدت قميصه من دبر من ورا طب لما تقد شد القميص من الدبر يبقى ده دليل على ان هو سابقها في الاستباق يبقى اذا كان هو بده يخرج وهي عايزه ايه تشده فمزعت القميص من ايه من ورا الشاهد لما هيجي بقى يقول ان كان قميصه قد اهدي من ضمن الايه من ضمن ذكاء الايه القاضي في انه ياخذ الاحداث ليستنبط منها موصلا الى الايه الى الحقيقه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر هي قدت القميص اتريد هي قد القميص يعني زعلانه قوي وعماله تبوظ له القميص ولا هي عايزه تجذبه فجت الجذب وقد في يدها القميص لكن ال- ال- السبب المباشر مين هي وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت شوف بقى ال- القفشه ما جزاء من اراد باهلك سوء القت المساله ايه عليه الا ان يسجن طب ما تسيبيه هو اللي يقول ده انت بتقولي ما ما جزاء من اراد الاستفهام طب كانت تسيبه هو اللي يقول ما يمكن يقول هنقتله برضه خافت لا يقول نقتله واستبق الباب وقدت قميصه من دون وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم اسجنه ما تسيبيه هو اللي يقول الحكم قال ترد هو بقى هي راودتني عن نفسي إذا هي قالت كلام وهو قال كلام يبقى بقي أن يفصل بين الكلامين اللي يفصل بين الكلامين لازم يكون انسان له ايه له دقه استقبال الاحداث ودقه الفهم من الاحداث ولذلك يعني لو كانت المساله جت كده وحب واحد يفصل فيها لو لم يقصها القران ان كان قميصه قد وان كان قميصه قد ما كناش ايه يمكن ننتبه الى الايه الى الحل قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها شهد بإيه كلمة شهد بترد في القرآن لمعاني متعددة شهد بمعنى حضر شهد بمعنى أخبر شهد بمعنى يعني أح- آه، حضر زي إيه وليشهد عذابهما طائفة من الإيه طب ومعنى أخبر وأعلم وشهد شاهد ما شهدنا الا بما ايه الا بما علمنا وقد تكون شهد بمعنى الحكم شهد الله انه كذا انا حكم وقضى وكل اذا ما كلمه شهد او شهد رجح كلاما على كلام لاستنباط حق في احد الاتجاهين وشهد شاهد واراد ان يوثق الشهاده بان قرابته من ناحيه المحكوم عليه مش من ناحية المحكوم له لو المحكوم له كانت تبقى ترد الايه الشهادة وشهد شاهد من ايه من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين الله قد من قبل يبقى ايه الحكايه لك من هنا كده يبقى كأنه هو اللي مقبل ايه اللي مقبل عليه طيب ومقبل عليها عادة المقبل جربها كده في نفسك بينك وبين نفسك كده اقف كده وبعدين اقبل على اي حاجة اذا اقبلت على اي حاجة العمود الطول بتاعك بيحصل له حاجتين اتنين امتداد في الظهر ونقص في البطن ولذلك لما تيجي ت- كده تقوم تلاقي التوب يجرجر من على الارض ويشلح منين؟ يشلح من ورا. يبقى دليل على ايه؟ إيه؟ على ان الثانيه ده ايه؟ التانيتك في الاقبال ده العمليه دي عملت ايه؟ فيجوز ان هو بقى مقبل عليها كده تع... إيه- التوب بتاعه ايه؟ إيه؟ قال فتعثر فيه فقد القميص. نعم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إنك يبقى هو الاول قال الكلام قبل ما يشوف القميص لازم كده والا يبقى رتب الحكم على ما رآه من القميص قوله فلما رآه يبقى دليل على انه حكم الحكم ايه قبله نعم ان كان فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم احنا قلنا الكيد هو الاحتيال على ايقاع السوء ب- بخفاء ليه بخفاء لانه ما عندوش قدره انه ايه انه يواجه وقلنا ان اللي فهم من ان كيدكن عظيم ان المراه نقول له لا ده كن كونها كدها عظيم يبقى ضعفها ايه ضعفها اعظم مم. انه من كيدكن ان كيدكن عظيم وبعدين بقى يرجع مرجوعنا للراجل بقى بتاع البيت مم. للراجل بقى على كده يوسف اعرض عن هذا معنى اعرض عن هذا يعني ايه ولا كلمه ما تجيبش سيره معناها كده وانت استغفري لذنبك انك كنت من الايه من الخ- كلام حلو قوي يعني رجاله حلوه دي قوي يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين لا والله يعني جزاها كويس شتمك وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الله ده مسائل القصور دي فيها عجائب طب المسألة دي بين يوسف وأم يوسف مش هيقول عن نفسه وهي مش هتقول عن نفسها وزوجها عمال يدمدم يقول له اعرض عن هذا واستغفري لذنبك والشاهد هو اللي قال مثلا ولا المسألة بقى همس القصور ها برضه عرفوا وشافوا الدنيا هايصه كده يجيبوا جابوا ودانهم واللي جاب مش عارف ايه واللي قاعد يتقل لحد ما عرفوا امال ايه اللي هيبلغ ايه نسوه المدينه وقال نسوة في المدينة كلمة نسوة وكلمة نساء هي تدل على الجماعة إنما مفردها ساقط في اللغة مفرد نسوة امرأة ومفرد نساء امرأة يعني ما العجيب ال- ال- ال- ال- المفرد له اسم والمثنى امرأتين وجد من دونهم ام- ايه امرأتين لكن في الجمع ما يجيش امرأات ويجي برضه في امرؤ ما يقولش امارئ يقول قوم او ركب او صحب والى لقاء اخر ان شاء الله